بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ما زلنا مع بعض بنتابع اصحاح 28 من سفر الخروج اتكلمنا في المرات السابقة كلها عن خيمة الاجتماع ودلوقتي في محاضرتين سابقتين ودي الثالثة بنتكلم عن الزي او اللبس بتاع رئيس الكهنة ولبس الكهنة لما بنتكلم عن لبس هارون رئيس الكهنة فاحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرئيس كهنة جالس عن يمين العظمة يشفع فينا يسوع بيعمل ايه دلوقتي ايه العمل بتاعه اللي بيعمله عمل الشفاعة يعني العمل بتاع الله لا يتوقف ابدا حتى لما بيقول ان الرب استراح في اليوم السابع مش معناها استراح يعني سكت بطل عمل لا لان الاستراحة ليست الغاء العمل ولكن الاستراحة هي استبدال العمل بعمل اخر يعني مثلا لما بنبقى في المدرسة بناخد اربع حصص وبعد كده يدونا فسحة استراحة يقول لك تلت ساعة الفسحة دي يعني ايه يعني ننام فيها لا بنستبدل العمل بنوقف عمل الدراسة ونبدأ عمل ان ناكل سندوتش نشرب نروح دورة المية نتمشى شوية يبقى اذا الاستراحة كلمة يستريح يعني معناها يستبدل العمل بعمل اخر فالله خلق العالم في ست ايام في اليوم السابع استراح من الخلقة لكي يعمل عمل الحفظ يحفظ الخليقه ولما سقطت الخليقة في الخطية بدأ الله يدبر عمل الفداء وحتى الرب يسوع وضح لنا هذا الكلام لما قال لنا أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل لما نشوف الشكاية بتاعنا أو المحامي بتاعنا ده بيدينا طمأنينة ويدينا فرح تصوروا كده لما يبقى لكم طلب عند الدولة والطلب ده مقفل من كل النواحي ومش باب يتفتح لكن لقيته وصفة هذه الوصفة هي اللي تقدر تدخل فعلى قد الامكانيات بتاعت الوصفة بتكون ثقتك في ان طلبك هيعمل ايه هيستجاب فاذا كان الوصفة اللي هو صار اعلى من السماوات صار اعلى من ايه من السماوات يبقى اذا هنا عايزين نشوف صفات المسيح كرئيس كهنة اتكلمنا عنه بإيضاح بس أنا بلخص إن لبس رئيس الكهنة بيتكون من سبع قطع لبس رئيس الكهنة بيتكون من سبع قطع لبس الكهنة يتكون من ثلاث قطع رئيس الكهنة اللي هو يسوع الكهنة اللي هم المؤمنين جميع المؤمنين لأنه جعلنا كلنا ملوكا وكهنة وهو صار رئيس لكهنة زي ما صار بكر وإخوة كثيرين جعلنا ملوك وكهنة وإذا كنا إحنا ملوك فهو ملك الملوك وإذا كنا إحنا كهنة فهو إيه فهو رئيس الكهنة السبع قطع اللي هو بيلبسهم رئيس الكهنة القطعة الأولى الرداء واتكلمنا عن الرداء والقطعة الثانية حجري الجزر وقلنا ان حجرة الجزر ده رمز للمسؤولية رمز ليه للمسؤولية يعني احنا مسؤولين منه حجري الجزر يبقوا على الشاقة حجري الجزر مربوطين في الرداء بزنار شد زنار شد يعني مادام احنا مسؤوليته هنبقى مسدودين ليه وهو مسؤول ان يتعهدنا لغاية ما يوصلنا للخلاص وانا اقدر احط الجملة الجميلة عند حجري جزع واقول له ربطني بكل الادوية المؤدية الى الحياة الكلمة التي قالها القديس غرغوريوس في القداس الاغرغوري يبقى اذا هنا الرداء نمرة واحد الصدرة نمرة اثنين والصدرة الرداء نمرة واحد حجري الجزع نمرة اثنين على كتاف ايه الرداء الصدرة نمرة ثلاثة والصدرة تبقى على قدر الرداء قلنا ان الصدرة شبر الشبر وقلنا ان الشبر يعني الايد المفرودة والايد المفرودة يعني العطاء اذا كان حجري الجبر اذا كانت اسماء بني اسرائيل مكتوبة على كتافه فهي مكتوبة على قلبه كتافه رمز قدرته وقلبه رمز الحب هو بيحبنا ويقدر زي ما قالوا الراجل ان اردت تقدر قلنا كل الكلام ده انا بقوله بايه باختصار وقلنا ان الصدرة ان فيها الاربع صفوف وشرحنا الاربع صفوف مش هكرر الكلام تاني وقلنا ان الصدرة مشبوكة في الرداء بايه من فوق بسلسلتين ذهب يعني متعلقة بسلسلتين ذهب السلسلتين الذهب دول واصلين لحجري الجذب وقلنا ان الذهب رمز للطبيعة الالهية يعني الله رابط حبه بمسؤوليته مشدودين طيب ومن تحت من تحت مربوطين بخيط اسمنجوني مشبوكين بخيط اسمنجوني بالزنار في الوسط تحت لان الزنار نازل من الكتاب وصل لغاية المنطقة بتاعت ايه بتاعت الوسط عشان كده الخيط الاسمنجوني يعني السماوي فقلنا احنا ربنا من تحت ربطنا بالسماويات وفوق ربطنا بالالهيات فوق هتبقى لنا الطبيعة الالهية عشان كده بيقول ان احنا صرنا شركاء الطبيعة الالهية ازاي شركاء لانه اقامنا معه اصعدنا معه اجلسنا معه الكلام ده تلاقوه في رسالة افس طب ومن تحت واحنا هنا على الارض قبل ما نروح السماء ونتمتع ونبقى ورثة مع المسيح وتبقى فينا الطبيعة الإلهية لأن لحم ودم لن يرث ملكوت السماوات هنا في الأرض نبقى إيه هنا في الأرض المفروض تكون لنا الطبيعة السماوية الخير الإسمنجوني يعني نبقى بشر بس بشر إيه سماويين بشر سماويين فينا صفات السماء فينا صفات السماء تصوروا كده انتوا احيانا تشوفوا شخص تعرفوا انه مش مصري من شكله كده تقولوا الراجل ده ياباني الراجل ده أجنبي مش مصري ليه شكله نفسه كلامه تصرفاته لغتك ايه تظهرك هل احنا لينا الصفات السماوية بيقول بولس الرسول ان سيرتنا هي بقت فين في السماويات السيرة بتاعتنا بقت فين في السماويات آه يبقى اذا الصدرة مربوطة في الرداء من فوق بسلاسل ذهب الطبيعة الإلهية ومن تحت بخير اسمنجوني يعني الطبيعة السماوية أحد القديسين قال كلمة حلوة قال إن المسيح فوق جالس عن يمين العظمة بيمثلنا أمام الآب والمفروض إحنا هنا في الأرض نمثله أمام العالم هو أمام الآب يقف يمثلنا بلا عيب إحنا في المسيح يسوع الآب شايفنا بلا عيب وهل إحنا بنظهر مسيحنا في العالم؟ هل صورة المسيح بتظهر فينا ولا اسم الله بيجدف عليه بسببنا يبقى اذا هنا ده الرضا احنا اتكلمنا لغايه كده عن ايه عن ثلاث حاجات عن الرداء عن حجري الجذع عن الصدرة آه الصدرة سيبنا حاسة صغيرة ايه هي الأوريم والتميم الأوريم والتميم ده حجري جذع في الحقيقة اختلف المفسرين في تفسير الحجرين في بعض قال ان كلمة أوريم وكلمة تميم قال تميم معناها نعم وأوريم معناها لا لكن لما نرجع في الحقيقة للنص العبري نلاقي كلمة أوريم معناها أنوار أنوار جمع نور وكلمة تميم معناها كمالات أنوار وكمالات أنوار الله وكمالات الله أصل لما النور ينور بيظهر الحاجة فلو حاجة ناقصة لو نور النور يبقى عدم النور أحسن مين اللي يحب النور ينور الكامل صح ولا لا اللي يحب النور ينور ده الكامل لكن الناقص ما يحبش النور ينور تفتكروا ليه الكتاب بيقول حب الناس الظلمة أكثر من النور ما قال السبب يعني معقولة الإنسان يحب الضلمة أكثر من النور هذا السبب لأن أعمالهم كانت شريرة يعني لو أعمالهم حلوة يحب النور تصوروا كده أنت رايح تزور جماعة وأنا قلت مرة في عظة من العظات وبعدين بالليل رايح والنور قاطع عربية ماشية دوت في المية طفشت عليك قيمت لك هدومك كلها عارف وانت داخل عندهم في الضلمة وقاعد معاهم في الضلمة بتبقى مش مكتوب لان هم ايه مش شايفين حاجة عارف لو النور نور وانت قاعد في وسطهم تحرج من نفسك وتخجل من نفسك وتقول يا رب نقعد القعدة ونمشي واحنا على نور الشمعة عشان ما يبانش لغاية ما اقضي قعدتي وامشي محدش يشوف حاجة يبقى انت حبيت الضلمة ليه؟ عشان هدومه مش نظيفة لكن تصور لو انت لابس بدلة جديدة او فستان جديد وشكله حلو جدا وشيك ورحت عند الناس والنور صافي بتتمنى امتى النور ينور عشان يشوفوا الحاجة بتاعته عشان كده أوريم وتميم يعني أنوار وكمالات الله بينور وبيكمل بيقولوا بقى في الأنوار والكمالات إن لما كان بيبقى البني إسرائيل طلب بيدخل ويصلي فأول ما يصلي رئيس الكهنة إن كان ربنا موافق الحجرين ينوروا إن كان ربنا مش موافق الحجرين يفضلوا طافيين يعني معناها الموضوع ده لا عايز استنارة ولا هيسند فده معنى كلمة الأوريم والتميم لكن الشريط الأول قال إن كلمة نعم ولا حجر منهم ينور وحجر لا فده ملهوش سند كتابي لكن كانوا بيعرفوا فكر الله وحتى سميت صدرة القضاء لأنه بياخد رأي الله يقضي في أي موضوع يحكم في أي موضوع فكان ربنا بيحكم في الموضوع عن طريق الأوريم والتميم ندخل لحاجة رابعة بقى اللي هي الجبدة الجبدة دي كانت بتتلبس تحت الصدرة تحت الرداء الرداء قصير الجبة طويلة الرداء قصير لغاية الركبتين كان بيوصل كده لكن الجبة تبقى من تحتيها لغاية تحت الجبة اللي هي الجلابية الداخلية الجلابية الداخلية بيقول عنها كده هنا في آية 31 من نفس الأصحاح وتصنع جبة الرداء كلها من اسمنجون جبة الرداء الله يسوع ده الشخص ده اللي, اللي بيشفع فينا اللي مسؤول عننا بحجري الجذع اللي بيحبنا بقلبه ده جاي منين الجبة بتقول اسمنجوني من السماء سماوي شخص سماوي فاكرين مرة يوحنا المعمدان تلاميذه جم بيعاتبوه بيقولوا له انت غلطت غلطة عمرك ايه هي انك وقفت تشهد للمسيح لغاية ما الناس سابتك وجريت وراه وديك وقت تهش هم افتكروا بالفكر البشري ما دايما اللي بيفكر فيما للناس ما يعرفش فيوحنا المعمدان رد عليهم قال لهم الذي من فوق هو فوق الجميع والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم مهما كنت حتى لو قال عني ان انا اعظم مواليد النساء لكن انا ايه انا ارضي لكن هو ايه سماوي هو ده الكائن السماوي وقال لهم كلمة جميلة جدا قال من له العروس فهو العريس على يسوع طب وانت أما صديق العريس يفرح وختم بالجملة المشهورة ينبغي أن هذا يزيد وإن أنا أنقص ده السماوي ده السماوي اللي قال هو عن نفسه ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو فين الذي هو في السماء لما نيجي نتكلم عن جبة الرداء يعني عن غطاء الجسم ككل الجسم ككل الجبة تنزل لغاية الرجلين من تحت زي الجلابية اللي احنا لابسينها أما الرداء فهو بيتلبس لغاية الركبتين يعني تبقى الجبة باينة ايه من تحت الرداء لغاية كده الرداء ده للصدرة الرداء ده للصدرة ده الحاجة الغالية لكن الجبة دي تحت وبعدين يقول له ان الجبه دي كلها ايه جميله جدا الكتاب كانه بيشاور على يسوع وعلى اللي هيحصل ويقول له ايه جبه الرداء كلها من اسمنجوني خلوا بالكم في الايه وتكون فتحه راسها في وسطها يعني فتحه في وسطها يعني يعني تبقى زي تأويرة كده من هنا ومن هنا يعني دايرة يعني تلبس في الرقبة زي دايرة عارفين الجلاليب البلدي اللي كانوا يلبسوها زمان ملهاش لياقة تبقى فاتحة عارفين من غير لياقة زي الجلاليب البلدي بتاعت الفلاحين بتوع زمان وهنا بيقول له ايه تكون فتحة رأسها في وسطها وتكون لفتحتها حاشية حواليها صنعة الحائط يعني ايه الحاشية عارفين الجلاليب البلدي بيعملوه حاشية ايه الحاشية اللي احنا بنسميه في البلد القطان عارفين القطان يركب قطان واثنين وثلاثة يبقى عامل كده زي البرواز القطان ده بيعمل ايه بيحفظها من التمزيق احنا قلنا لما تيجي تقص في النسيج وخصوصا الدايرة فالنسيج هيبتدي يعمل ايه ينفذ فبيقول له تعمل لها حاشية تعمل لها حاشية ليه علشان تبقى ممسوكة في الرقبة عشان تبقى ممسوكة في الرقبة وما تتقطعش خلي بالك هنا عشان كده الكتاب بيقول ويسو- ويكون لفتحتها حاشية حواليها صنعة الحائط صنعة الخياط والحائط ده احنا قلنا الحائط الحاذق اللي هو الروح القدس الروح القدس اللي هيربطنا بالسماويات اللي هينقلنا السماويات الى الارض لو يقول لك ايه كفتحة الدرع يا سلام مش معنى الدرع عشان تحفظنا تحفظنا من سهام ابليس في المسيح يسوع احنا محفوظين احنا ساكنين جواه واخدين بالكم احنا ساكنين جواه يقول لها وايه كمان لا تشق لا تشق خلي بالك هنا اذا كان الحائط الحاذق عمل لها الحاشية علشان يحفظها فاللي بيشقها يعني بيقف ضد الحائط الحاذق وده التجديد على الروح القدس نرجع بقى اوعى تتشق امتى فارق الروح القدس كنيسة اليهود لما قيافة مسك الجدة وألقى الجدة وشقها نصين دي لا تشق انت كده بقيت ضد الروح القدس وكل خطية تغفر ما عدا التجديف على الروح القدس كل خطية تغفر ما عدا التجديف على الروح القدس يعني رب عمل الروح القدس فينا شوف الكتاب المقدس زي ما يكون بيوصي اوعوا تتشق ليه؟ لأن دي السماء واللي يشق السماء يعني يقسم السماء واللي يقسم حاجة يعني معناها عايز يخسرها إذا انقسم البيت على ذاته يخرب وإذا انقسمت مدينة على ذاتها تخرب اوعوا في يوم من الأيام شاول جه يقدم الذبيحة فصموئيل ما جالوش اتأخر عليه طبعا مين اللي قدم الذبيحة؟ صموئيل رئيس الكهنة فرئيس الكهنة صموئيل جاي فلما اتأخر صموئيل قالوا له الله انت هتقعد تنتظر صموئيل ويفرق ايه صموئيل عنك ما تقدم انت الذبايح فراح شاول مقدم الذبيحة بعد ما قدم الذبيحة جاله صموئيل قال له ايه اللي انت عملته ده؟ الله اختارك وانتخبك وانت بتقف ضد ربنا وبتتعدى حقوقه وبتقوم بعمل الكهنة وبتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل وراح واخد بعضه ايه وماشي فلما جه يمشي راح مسكه من هدومه شاور يقول لك ايه فقطع الجبة اتشقت الجبة بتاعت رئيس الكهنة فبص له صموئيل قال له سيمزق الله المملكة عنك زي ما اتشقت الجبة سيمزق الله المملكة عنك ويعطيها لأخيك أو يقصد داود ويعطيها لأخيك اللي انت ضده وسابه مشي وضاعت المملكة من شاول فكلمة لا تشق يعني لا تنقسم لا تنقسم بتعجبني مرة في الظهورات العذراء أنا ما بحبش أبص المعجزات كتيرة لكن أعجبت في مرة رسالة من الرسائل أول رسالة ظهرت فيها العذراء لميرنا بتاعت سوريا أول رسالة قالتها لها عارفين قالت لهم إيه؟ قالت لهم الكنيسة جسد ابني من قسمها فقد أخطأ ومن فرح بتقسيمها فقد أخطأ أصعب حاجة إنك أنت تدخل تقسم في الكنيسة لأن الجبة دي اللي بتدار الجسد تشقها تشقها تعمل زي أريوس اللي هو بداية انشقاق في الكنيسة عشان كده هنا لما بيجي يقول له لا تشق تكون ك... ك... كفتحة ايه؟ الدرع يعني انت فتحة اصل الدرع ده اللي بيقي فاذا كانت الوحدة في الكنيسة هي اللي بتقي يبقى لو شقيتها يبقى صدق حماية شوف الكنيسة الأولى كان سبب قوتها الوحدة يقول لك كان كل شيء بينهما ايه؟ مشتركا كان كل شيء بينهما ايه؟ مشتركا وكانوا 120 نفس يقول لك كانوا مجتمعين بنفس واحدة وروح واحدة عشان كده حل روح القدس وابتدى بقى ايه؟ يهز المكان وصفقوا يتكلمون بألسنة واتولدت الكنيسة يوم الخمسين. الجبة. عشان كده هنا يقولوا ايه؟ لا تشق والتاني حاجات جميلة الجبة دي دي, دي سيرتنا السماوية اللي احنا هنتحلى بيها يقول لك ايه وتصنع على أزيالها على السرفل التحتاني على الديل بتاعها رمانات من اسمنجوني وارجوان وقرمز على أذيالها حواليها وجلاجل من ذهب بينها حواليها جلجل ذهب ورمانة جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجب حواليها فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت عايزين نشرح الكلام ده بقى الجبة كلها سماوية تحط لها من تحت رمانات كلمة رمانة معناها سماء عشان تبقوا عارفين وتلاحظوا ان الرمان من ضمن الثمار اللي موجودة في أرض الموعد دايما ربنا لما بيجي يتكلم عن ثمر عشان تبقوا واخدين بالكم وانتوا بتقروا الكتاب المقدس لما يجي يتكلم عن أرض مصر أرض مصر دي رمز ليه؟ في نظر ربنا أرض مصر في في الرمز أيام الفراعنة عشان بيعبدوا الأوثان مش دلوقتي عشان بيعبدوا الأوثان فكانت رمز للعالم مملكة الشيطان أرض الموعد كانت رمز ليه؟ للسماء ففي سفر التثنية أح 8 آية 8 يقول لهم إن الأرض اللي رايحينها يقول لهم إيه؟ أرض حمصة وشعير وقروم وتين ورمان خلي بالكم أرض حنطة وشعير وكروم وتين ورمان طيب أرض مصر يقول إيه عنها ربنا في سفر العدد آية 11 5 لما اشتقوا الأرض مصر يقولوا اشتقنا إلى القساء في الأسى يعني والبطيخ والكراث والبصل والثوب الحاجات اللي ذكرها عن أرض مصر الأسى والبطيخ والكراث والبصل والثوم دي الثمرة بتاعتها بتبقى فين؟ بتبقى في التراب تحت. البطيخ يبقى تحت في الأرض على الأرض. الكراث يبقى في الأرض راسه في الأرض. الثوم راسه في الأرض. الأسة في الأرض. يعني حتى البطيخ والأسة الحلوة في الأرض. لكن الكروم والتين والعنب والبتاع دي الثمر بتاعتها فين؟ فوق. فالأولانية رمز لثمار الأرض الارض الاكله في الارض يعني حتى البطيخ والاكله الحلوه في الارض لكن الكروم والتين والعنب والبتاع دي الثمر بتاعتها فين فوق فالاولانيه رمز لثمار الارض اسف الثانيه دي رمز لثمار الارض لكن الاولى رمز لثمار ايه الثمر ثمر الروح ثمر فوق ودايما تبص تلاقوا حتى السفر النشيد يربط الكرم مع الرمان يقول لك الكرم والرمان لو يقول لك ايه الخمرة المزج... الممزوجة من سلاف رماني كانوا بيجيبوا عصير العنب ويحطوا عليها عصير الرمان ويمزجوهم ببعض عشان يشربوهم ليه؟ العنب ده رمز للدم الرمان رمز للثمرة في الثمرات المتكاملة يعني لما تفتح الرمانة تلاقيها عدة ثمرات هي رمانة واحدة وهي عدة رمانات ثمار كده ورا بعض عشان كده بيقول لك ايه ما قالش اما ثمار الروح يقول لك واما ثمر الروح ثمر ده واحد ثمر في ثمار هي رمانة واحدة لما تيجي تقولي لي اديني رمانة اتفضل ادي رمانة لكن لما تفتحها تلاقيها ايه مئات الحبات وكل حباية قائمة بذاتها وكل حباية تحمل جواها بذرة الحياة عشان كده ثمر الروح كتير فهنا بيقول له تعمل رمان ثمر الثمر ده يبقى فين؟ في الأذيال اللي تحت إذا كانت من فوق إيه؟ شوفوا الفتحة من فوق الحائزق الحائق الحائق الحائزق ده من فوق بيشتغل لكن من تحت تعمل ايه؟ رمان والرمان ده مصنوع من ثلاث حاجات من اسمنجوني اسف آه من اسمنجوني وارجوان وقرمز ما ذكرش فيها بوص مبروك البوص المبروك ده رمز للبر والبر ده اتعامل معاه هو هيتكلم عن الثمر اللي هيديهولنا الثمر الفعلي اسمنجوني سماوي ملوكي قرمز الموت حط ثلاثة مع بعض يعني من ثمار الصليب لما يحط ثلاثة دول يقول لك من ثمار الصليب رمان أيوة رمان تحطها على الأذيال الأذيال يعني من تحت يعني آخر الثوب وإذا كان أول الثوب في السماويات آخر الثوب فين؟ في الأرض آخر الثوب يعني الرمان دي بيبقى فين؟ من تحت وما دام من تحت يبقى بيلامس ايه؟ بيلامس الارض. طب ليه؟ عشان يبقى قريب منا. خدوا بقى الايه الحلوه دي. لما قالوا ايه؟ لا تحرف. لا بالسماء لانها ايه؟ كرسي الله. ولا بالارض لانها موقع قدميه. يبقى ما دام موقع قدمي يبقى الرمان عند ايه؟ عند موقع قدميه. يعني الثمر مقدم لك. شوفوا أعمال قد سبق الله فأعداها لكي نسلك فيها ماشي نسلك فيها أعمال رمان مقدم لك الأعمال مقدم لك هو اللي بيقوم بالعمل الله هو العامل فيكم سمموا خلاصكم بخوف ورعبة لأن الله هو العامل فيكم رمانات طب وبين الرمانات دي ايه؟ قال له جلاجل من ذهب تعمل صوت الجلجله دي عباره عن ايه؟ عن كوره عشان تبقوا عارفين فيها كام فتحه بتشوفوها في الحصان مركبه وجواها كده زي بليه فالجلاجل دي عشان تعمل ايه؟ صوت وما دام من ذهب يبقى صوت ايه؟ سماوي عايز يقول ايه؟ يقول لك الجلاجل دي تعمل صوت وهو داخل هارون القدس وهو خارج لئلا يموت في بعض المفسرين قالوا كلام غلط قالوا لما عشان تعمل اصوات لان لو كان عامل غلط ومات فالجلاجل تبطل تخبط فيسحبوه قال من حبل من رجليه الكلام ده ملوش اي اساس لان ده لو مات جوه ده نصف قدس الاقداس لكن هنا بيقول لك وهو داخل القدس وبعدين لما بيدخل قدس الاقداس رئيس الكهنه بيدخل يوم الكفاره ولما بيدخلوا بيوم الكفاره ما بيدخلوش بثياب المجد والبهاء اللي بنتكلم عنها بيدخلوا بثياب البر اللي هو ايه قميص ابيض ورداء وسروال اللي هو البر الابيض ده اللي بيدخل بيها وبيدخل على حساب الدم فمش ممكن يموت على حساب الدم ابدا لكن هنا بيقول لك عند دخوله الى القدس امام الرب لئلا يموت يعني ايه لئلا يموت يعني لو ما سمعتش صوت الجلاجل يبقى هيموت ليه يموت يعني لو الاعمال ظهرت فيك وما نسبتش المجد لله تبقى هذه الاعمال تنسب ليك ودي هتتسبب في موتك يروا اعمالكم الصالحه مش في يمجدوكم يمجد اباكم الذي في السماوات الجلاجل دي محطوطه ليه بين الرمان عشان تعمل صوت صوت يقول لك ايه تقول ان الاعمال دي من السماء مش مننا جلجله كده تقول زنى هذا الكنز في اواني خزفيه لكي يكون فضل القوه لله لا منا يرجع فضل القوه لربنا مش لينا فضل القوه يرجع لربنا مش لينا يبقى هنا حلو جدا لما احنا نبص للنقطه دي ونشوفها وانت داخل القدس يعني وانت داخل حياه القداسه مع ربنا هتظهر الاعمال يا ترى هذه الاعمال بينها الجلاجل الذهب يعني هتنسب المجد لله ولا هتقبل المجد لنفسك تعال نشوف فرعون اول ما طلع يوسف وقال له سمعت عنك انك انت فيك روح الالهه القدوسين وانك انت بتقدر تعبر وتفسر الاحلام مجد عارفين كان الرد بتاع يوسف قال له ايه ليس لي فليست والله تعبير الله يجيب بسلام فرعون الكلام ده مش ليا ده لله يبقى يتنسب المجد لله كل الاعمال اللي تعملها تنسب المجد لله خلي الجلجله ذهب جلجله ذهب يعني بتقول ان الاعمال اللي فيا دي من فوق مش مني مش مني انا اعلم انه لا يوجد في اي في جسدي شيء صالح بالمره شيء صالح بالمره يبقى دي اذا ايه بالنسبه للاعمال اللي احنا ايه بنعملها يبقى كده خلصنا من الجرد نمرة خمسة العمامة والصفيحة الذهب في آية 36 يقول وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب وتضعها على خير اسمنجوني تكون على العمامة إلى قدام العمامة تكون فتكون على جبهة هارون فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بني إسرائيل جميع عطايا أقداسهم وتكون على الجبهة دائما للرضا عنهم أمام الرب تعالوا نشوف الحتة دي جميلة جدا بعد ما اتكلم عن أعمالنا أعمالنا اللي بتمجد الله في الأرض في الرومانات هل يلبس عنا العمة دي منين؟ قالوا العمة من البوص المبروم بيضة ومش أبيض يعني بس تعمل صفيحة ذهب يعني ايه صفيحة ذهب؟ يعني عارفين زي الصفيحة اللي بتحطوها على الباب بس بتعملوها نحاس هي حتى الصفيحة كده مدورة تعملها من ذهب نقي وتربطها تخيطها في العمة بخيط اسمنجون يعني مربوطة من من السماء وتكتب على العمة قدس للرب ودي تبقى على جبهة هارون دايما هارون دايما طب ليه؟ أصل العمة والجبهة ده رمز للفكر رمز للفكر عارفين الآية اللي تقول ليكن لكم فكر إيه؟ فكر المسيح تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم والعلم دي رمز للتاج فالتاج بتاعنا انه قدس للرب كلمتين قدس للرب يعني ده مكرس لربنا ده بتاع ربنا ده ممسوح لربنا واخدين بالكم ودايما الجبهه باستمرار رمز للفكر عشان كده حتى في في ارميا 3 3 لما ربنا غضب على شعب بني اسرائيل عارفين يقول لهم ايه؟ جبهة امرأة زانية كانت لك بيقول للأمة الإسرائيلية جبهة امرأة زانية كانت لك يعني ايه جفت امرأة زانية يعني انت فكرة فكر زنا زنا يعني ايه يعني بعد عن ربنا يعني بتعبد آلهة أخرى الأمة الإسرائيلية تحولت عن إلهها ولجأت إلى إيه إلى آلهة أخرى لكن هنا بيقول له يكون إيه قدس للرب وبعدين القدس للرب ده بيقول لك منقوش يعني احنا أمة مقدسة لن تنزع منها القداسة إلى الأبد أبدا وهتفضل عليها ومخيطة بخيط اسمنجوني يعني سماوي طب ودي ليه؟ قال لك عشان هارون تضعها على على على العمامة عشان هارون يحمل اسم الأقداس خلي بالكم يعني اسم الأقداس اسم عن خطية صح ولا لا خطية الأقداس آه. لو انتوا دخلتوا أعمالكم الصالحة خلوا بالكم بتاعت مش أعمالكم الشريرة أعمالكم الخيرة قدام ربنا من غير المسيح تعتبر إثم ليه؟ لأن أعمالكم طول عمرها نقص ولما تقدم هدية ناقصة إهانة للمقدمة إليه صح ولا لا؟ إهانة تصوري تصور كده واحد جاي يزورك وبيقدم لك هدية علبة شوكولاتة مسوسة واحد جاي يزورك وبيقدم لك هدية جايب لك قميص مستعمل قديم مقطوع بعد ما بيمشي بتقول ايه؟ ما كانش جايب هدية صح يا يجيب هدية كاملة يا ما يجيبش طب احنا كل اعمال برنا كخرقة الصامت لما تيجي تاخد عملك ده اللي ما يسواش بذله وبتقدمه لربنا دي اهانه علشان كده اعمالنا بتتقدم لله من خلال المسيح هذه معنى كلمة لكي يحمل اسم الأقداس يعني ياخد أعمالنا دي اللي زي سلسلة الأرملة ويدلورها ويديها عظمتها ويقدمها للآب فالآب بيقبلها كاملة كاملة ما هو ده اسم الأقداس أنت يمكن تقدم عصاية متكلفة ومن غير المسيح تبقى نقص تعالوا نشوف اتنين واحد قدم من خلال المسيح وواحد قدم من خلال ذاته سمعان الفريسي عزم يسوع ذبح جود جاب طباخين عزم الناس عمل له حفلة عزم كبار البلد الحفلة اللي قدمها ليسوع كلفته ما يقلش عن 2000 3000 جنيه عشان يرفع راسه ويقول انا عملت والعزومه دي كلها عشان خاطر مين؟ يسوع. بس قدم قدم الالافات دي من خلال ايه؟ ذاته. جنب واحده ست دخل مع حد قرار رصيد قعدت ولا رجليه تعيط وتبكي ودموعها تنزل على رجليه وتمسك شعر راسها وتمسح له رجليه قدمت من خلال يسوع تقدمة المرأة كانت أكبر من تقدمة إيه؟ سمعان الفريسي يقول له هي أحبت كثير وأنت أحبت قليل اللي عملته أكبر من اللي أنت عملته ليه؟ لأن اللي عملته العمل مش مطلوب إنه يتقدم لربنا كبير ولا صغير كبير ولا صغير ما تفرقش المهم يكون متقدم من خلال يسوع من خلال صفيحة الذهب الذهب النقي من خلال الطبيعة الإلهية من خلال الله عشان كده لما احنا تقدم ويجي يقولوا لك انت قدمت تقول له نحن عبيد بطلين احنا ما قدمناش حاجة عشان كده يقول لك ايه لكي يحمل اسم الاقداس في ناس تقول لك ايه اسم الاقداس ما هو واضحة التي يقدسها بنو اسرائيل جميع عطايا اقداسهم كل العطايا بتاعتهم اللي بيقدموها لربنا لو اتقدمت من غير رئيس الكهنة تبقى اسم ولما لما تتقدم برئيس الكهنة تبقى أقدام طب والاسم ده بيحمله رئيس الكهنة والرب وضع عليه ايه وضع عليه ايه اسم جميعنا خد كل الضعفاء كل النقائص وحملها واتقدمت ليه عشان كده يقول لك ايه تكون على جبهته دائما للرضا عنهم امام الرب عشان الاب يرضى بالهديه يرضى تعالوا نشوف الكنيسة بقى بتاعتنا الأرثوذكسية علمتنا إزاي لما تيجوا تصلوا الصلاة ده بتقدموا لمين؟ ها؟ للآب الصلاة لما بيتقدم بيتقدم للآب صح ولا لا؟ لما جم قالوا له علمنا أن نصلي فقال لهم قولوا إيه؟ أبانا الذي في السماوات الآب أبانا الذي في السماوات يبقى أول ما تقف تصلي تقول له يا أبانا السماوي في ناس تقف تصلي أول ما تبدأ الصلاة تقول له أيها الرب يسوع ده صلاة مش بدايته صح دي بدايته غلط هو بيقدم الصلاة مش للرب يسوع هو بيقدم الصلاة للآب السماوي من خلال الرب يسوع عشان كده نقف نصلي للآب بس بنقدم له صلواتنا نقول له أبانا الذي في السماوات ونخلصها لغاية الآخر ونقول الحتة اللي البروتستانت مش عايزين يقبلوها مننا بالمسيح يسوع ربنا الله ليه بالمسيح عشان تبقى يحمل اسم الأقداس هو من غير المسيح يسوع ربنا أقدر أقول له يا أبانا ما أقدرش لما تيجي تقول له أبانا من غير ما تقول له بالمسيح يسوع ربنا يقول لك أنت بتقول أبانا وأنت شبهي إيه إيه وقت التشابه بينه وبينك طب ده الابن شبه أبوه فيك إيه شبه مني ده أنت من طين من هو ابن الإنسان الرمة زي ما بيقول أيوب وابن ادم الدود بتخاطب كل القداسه اه بخاطبها انا رمه ودود لكن بخاطبها من خلال المسيح يسوع ربنا عشان كده احنا كل صلواتنا بنقدمها من خلال مين المسيح شوف الكنيسه اتعلمنا صلاه باكر من النهار المبارك قدمها للمسيح ملك واله عشان يرفعها للاب وارجو ان يغفر لي خطاياي طيب ايه اللهم باسمك خلصني بيتكلم اللهم مين الاب ويبتدي يتكلم في المزامير المزامير كلها بتخاطب مين بتخاطب الاب انت بتقدمها للابن ليه عشان تدخل من خلال الابن للاب لان الابن هو اللي حمل الاسم بتاعنا فلما نقدم قداسة لو قدمناها من خلالنا تبقى قداسة منجسة مرفوضة لكن لما نقدمها من خلال المسيح تبقى قداسة مقدسة كاملة تتقبل وده اللي قال كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطى لكم ده الاسم الجوني واخدوا بالكم للرضا عنهم آه نمرة ستة القميص 39 آية 39 خلصنا قربنا نخلص يقول لك وتخرم القميص من بوه كلمتين القميص ده بقى تعملوا ايه؟ القميص ده اللي يلبسه تحت الجبة يعني على اللحم القميص كان بالنسبه لهم زمان زي الفانيلا اللي احنا بنلبسها دلوقتي ملابس ايه داخليه فالقميص ده واخدين بالكم القميص فقال له القميص تخرمه يعني تعمل قميص كامل وتخرمه القميص ده اول ما ذكر جوزيف كورس في سفر التكوين في الاصحاح الثالث لما تعرى ادم وحواء صنعوا لانفسهم مآزر من جلد وكانت بتقع اسف من ورق التين وكانت بتقع يقول لك فصنع لهم الرب الاله اقمصه من جلد وكلمه قميص جت من يتقمص ليه سموه سموه قميص؟ لان القميص بيبقى مرسوم على الجسم مزنوق على الجسم يتقمص يعني يظهر معالم الجسم والقميص ده رمز للرب يسوع البسوا الرب يسوع هو ده القميص البس الرب يسوع في تصرفاته تتمثل بيه لما يقول فلان بيتقمص شخصية ايه فلان صح بيتقمص شخصية فلان يقول لك فلان ده بيتقمص شخصية الريس الفلاني او فلان الفلاني يقلده بالضبط في الكلام في الحركة الرب عايزك تتقمص شخصيته تلبس الرب يسوع وكل اللي يشوفك يشوف يسوع وتقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا بس تلبس يسوع هو مش المميز المتألم عشان كده يقول لك قميص مخرم ايديه مخرمه جنبه مخروم رجليه مخرمه راسه الشوك مخرمها الجلدات مخرمه ظهره معروف بجروحه حتى بعد القيامه الجروح ما زالت موجوده حتى لما يجي يقول لك سياتي والذين ايه طعنوه هيشوفوا الاثار العلامات اللي هتخلينا لما نشوفها نبكي ونقول خطيتنا هي اللي تسببت في جروحات حبيبنا وألماته لأنه معلم أو معلن بين رضوة ده القميص المخرج اوعى تتقمص شخصية المسيح في مجده لابولس الرسول بيقول أنا مش عايز أشوف قدامي غير شخصية واحدة أتقمصها يسوع المسيح وإياه مصلوبا مصلوبا المتألم لما تتألم معاه وتلبس شخصية المسيح المتألم المسيح اللي راضي بقليله المسيح الذي ليس له عينات من رأسه المسيح المرفوض من العالم لما تقبلها برضا هتبقى من جوه لبست شخصية المسيح المتواضعة من جوه تحت الجدة أما المنطقة واخدين بالكم المنطقة يبقى المنطقة دي رقم سبعة المنطقة برضو كانت بتصنع من البوص المبروم البر متمنطق بمنطقة البر دي بوص مبروم متحزن بالبر بأعماله الصالحة دي الصفات السبعة بتاعة رئيس الكهنة آخر حاجة أختم بيها عشان نبقى خلصنا الكهنوت كده ببساطة لبس الكهنوت أعطيت لينا إحنا ككهنة ثلاث حاجات ولبني هارون اللي هو المؤمنين تصنع أقمصة واخدين بالكم ومناطق وقلامة ثلاث حاجات مطلوبة فينا تاخدها من المسيح ثلاث حاجات تاخدها منه أول حاجة أقمصة يعني تتبع إثر خطواته تتقمص شخصيته تشوف كل تصرف لو كان المسيح مكانك كان هيتصرف ازاي المناطق يعني الاستعداد تكون مستعد يبقى لابس المسيح ومستعد للقاء المسيح ايه القناص القناص عمم صغيرة اللي هو فكر المسيح تاخد فكر تتكلم باسلوبه تعيش بمجده احنا كمؤمنين لما نعيش كده والمسيح الروح القدس ياخد من اللي لابس السبع قطع فوق ويحط فينا احنا تحت هنبقى صورة المسيح على الارض وهنمجد المسيح يسوع ونفرح بيه ونكون واثقين لان الصديق واثق عند موته لكن ليس لنا ثقة في ذاتنا لأن إحنا ما زلنا عبيد بطلين لكن نفرح لعمل المسيح اللي فينا ربنا قادر أن يبارك حياتنا ويمتعنا بيه وتشكر له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين